بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هنتكلم عن صورة او لغة من لغات المحبة هي لغة الكلام هنتكلم عن كلام الحب وطبعا ربنا يسوع له المجد هو المعلم في كل شيء فهنركز على المسيح ازاي كلامه كان دايما في حب عشان نتعلم منه نتكلم صدقوني المحاضرة دي لو ركزتوا فيها يعني أنا في اعتقادي هتفرق معايا ومعاكم كتير إن إحنا نغير طريقة كلام منهج الكلام اللي بنتكلم فيه مع الناس تعبيرات اللي بنختارها وبنقولها حاجات كتيرة قوي هتتشال من القاموس وحاجات كتيرة هتنضاف للقاموس بس الحكاية عاوزة تركيز يقولوا في علم النفس الجديد دلوقتي المسيحي انه الكلام لغة هامة جدا من لغات الحب اغلب الرجالة في مصر يقول لك احنا مش بتوع كلام طب ما مراتك عاوزة كلام خلاص بقى تفضل مخنوقة عشان مش عارف تقول لها كلمة حلوة ما تقول لها كلمة حلوة طب ما المسيح كان بيقول كلام حلو يقول لك انا ما بدلعش ولادي ما بدلعش ولادك طلع طالعين جعانين طيب جعانين حب وجعانين دلع ما كنت تدلع هي خطية انك تقول لهم كلمة حلوة تبقى مثلا مع اصحاب مع زمايلك في الشغل يقول لك الراجل ده كويس بتاع بس كلامه تقيل طب بما انك كويس وامين ما تقول كلام حلو ريح الناس لو كنت بتقول كلام حلو كل الناس كانت تحبك اكتر وكانت تحس بيك اكتر في ناس بتعتبر ان الكلام ضد الحب لا لما يوحنا قال لا نحب بالكلام ولا باللسان كان يقصد لا نحب الكلام واللسان فقط لأن يعني دي تبقى تمثيلية بل بالعمل والحق لكن كونك تلغي بند الكلام لا مين قال ده الكلام وسيلة هامة جدا للتعبير عن الحب وده اللي هيشغلنا في الساعة دي أو في أقل من ساعة أن احنا نعبر أو نحاول نتأمل في كلام المسيح المليان حب وازاي يبقى منهج لحياتنا نتعلم منه القصة دي أول التعبير هو انك تقول للي قصادك يا حبيبي او يا حبيبتي او يا محبوب او يا من تحب نفسي هل الكتاب فيه كلام زي كده فيه كتير قوي نبتدي بسفر النشيد لانه النشيد طبعا هو اجمل اغنيه للحب في الكتاب بين ربنا والانسان وبين الانسان وربنا ففي نشيد اتنين يقول ايه النفس بتقول انا نرجس شارون سوسنة الاودية دي الوردة الجميلة يعني هي من كتر خلي بالكم المعنى اللي عاوز اوصله من كتر معارسها بيدلعها اكتسبت ثقة في نفسها تاني من كتر معارسها بيدلعها اكتسبت ثقة بنفسها صح اللي قبل ده على طول بتقول أنا سوداء دلوقتي بقت أنا نرجس شارون سوسنة الأودية سوسنة الأودية دي الوردة الغالية قوي النادرة يعني الله دي شايفة نفسها جميلة أيوة لأنه هو بيقول لها كده كل شوية فلأنه بيقول لها كده صدقت وثقت في نفسها فبقت سعيدة وبقت فرحانة ومش ناسية على فكرة إنها سودة ومش ناسية إنها ضعيفة لكن بقى الحياة ليها طعم تاني لأنه دايما بيقول لها أنت جميلة بعد كده يقول كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات طب مش عيب تقول حبيبتي لا مش عيب ليه عيب ليه مش حبيبته بجد حب النقي ايه المشكلة انه يعبر عنها بالكلمة المريحة دي بدل كلمة نقية وصادقة هي طبعا بقت ترد عليه كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين تحت ظلي اشتهيت أن أجلس وثما أنا هركز بس على فكرة على الألقاب يعني حبيبي وحبيبتي قاعدين نتفرج على فيلم رومانسي تحت ظلي اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي أدخلني إلى بيت الخمر وعلم فوقي محبة اسندوني بأقراص الزبيب تصور أن في كلمة بتدوخ كلمة تقولها الواحد ممكن يحس أنه داخ منك طبعا احنا مش بنتكلم عن شقاوة ما حدش يفهمنا غلط إنما أنا أقصد إيه لما تتصور أن المسيح له المجد له كل المجد بيناديك يقول لك يا حبيبي ده انت قلبك يدق وتبقى مش قادر تملك روحك انت اللي بوسط ملايين البشر دي كلها يبقى عارفك باسمك وبيقول لك حبيبي تعالى يا تطلعي يعني عشان يقول لك حبيبي يعني بس هو ربنا ما استخسرش يقول لك كده ما عندوش مشكلة خالص هو فعلا بيحس بكده مش بيقولها حتى من ورا قلبه إن عشوني بالتفاح فإني مريضة حبا مريضة حبا يعني الحب خلاها يعني عايشة زي اللي إيه واخدة حاجة شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني أحلفكن يا كل ده هندرسه بس مش دلوقتي يا بنات أورشليم بالظباء وبأياء للحقول ألا توقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء يقول دي حالة الدهش بقى والهزيز لما الواحد يكون غرقان حبه في ربنا يبقى مش عاوز يطلع من المود ده يعني مش عاوز يوقف الصلاة مش عاوز القداس يخلص لا توقظنا ولا تنبهنا الحبيب ما تخلينا كده على طول زي نظام التجلي خلينا كده على طول طول ما انت شبعان حب طبعا الواحد يبقى مبسوط صوت حبيبي طب ما تقولي صوت الملك صوت الراعي على فكرة هو خد كل الألقاب في النشيد الراعي والملك والعريس كل دول واضحة في النشيد اللي هو المسيح نفسه اللي يدقق في النشيد يلاقي المسيح موصوف بكل الأوصاف اللي جت في العهد الجديد إنما هي غاوية بقى مش الملك ولا الراعي ولا المسيح حبيبي كل ما تتكلم عنه تقول حبيبي صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال هي صوت حبيبي بالذات هو ده الموضوع بتاعنا بقى هي عارفة انه لما يقرب هيقول لها يا حبيبتي بس كده خلاص مش عاوزة حاجة تاني في الدنيا حبيبي هو شبيه بالظبي او بغفر الايائل ذكر الايائل بيبقى سريع قوي وبينط كده كأنه ما بيلمسش الارض من كتر الشياكة والرقة ومن جبل لجبل بقى هي متخيلاه كده هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوسوس من الشبابيك يوسوس دي بيقولوا حاجة خاصة بالغزال ليها حس خفيف كده والبعض يفهمها على انه بيصفر زي الشباب كده يعني عشان الناس تبص أجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي تاخدوا بالكم حبيبي وحبيبتي مفيش حتى أسماء أي حد في الموضوع هو حبيبي وحبيبة قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي يبقى أول حاجة ليه تحرم ولادك إنك تقول له يا حبيبي يمكن الكلمة دي تفرق مع نفسيته جدا ليه تحرم مراتك إنك تقول لها يا حبيبتي إيه المشكلة يعني عيب يعني يا سيدي بلاش تقولها قدام حد يفتكروك اتجننت ولا حاجة لكن لكن الكلمة دي بتفرق بتدي ثقة بالنفس بتدي سعادة ربنا ما استخسرش يقولها تعالوا نشوف في العهد الجديد العهد الجديد ربنا ما كانش بيكسف يقول أحباء فيقول مثلا في أفسس خمسة كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء أولاد حلوين أولاد أحباء وفي يوحنا 13 كان بيكلم اللي حواليه والمسيح له المجد على فكرة ما كانش كبير في السن 33 سنة في الوقت ده يقول يا أولادي يعني الحكاية مش مرتبطة بسن الحكاية مرتبطة بحب وبعدين في يوحنا 15 يقول أنتم أحبائي لا أعود أسميكم عبيدا العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني سميتكم أحباء إذا المسيح كان بينادي على تلاميذه يا باسمه يا بكلمة حبيبي افتكروها كده ما يقولش يا متى يا حبيبي يعني فعشان كده بيقول انا ما ما, ما ينفعش اسميكم عبيد خلاص انا بسميكم احباء ليه بأمارة ان انا قلت لكم كل الاسرار فاضل ايه ما قلتوش لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي في النشيد يقول اخبرني يا من تحب نفسي ده مش بقى حبيبي بس ده يعني دلع اكتر يعني يا من تحب نفسي ومثلا في يوحنا الحبيب يقول الشيخ الى غايس الحبيب طب ما إلى غايس وخلاص ده جواب الشيخ اللي هو يوحنا الحبيب العجوز في الوقت ده فمش الشيخ إلى غايس نعمة وسلام ويوعظ لا الشيخ إلى غايس الحبيب إذا لفظة الحبيب جاية كتير ده دي مقتطفات بس فإذا ما فيش ما يمنع أبدا أنك أنت تسمع الشخص المحبوب بنقاوة كلمة يا حبيبي أو أنا بحبك كلمة اللي الناس كتيرة بتستخدمها غلط تعال نستخدمها أنا وأنت في مكانها الصح بلا غرض بلا شروط تتقال حتى للشخص اليائس المنكسر الخاطي البعيد بس طبعا بنقاوة وبحكمة عشان ما حدش يفهمها غلط في متى تسعة يقول التفت يسوع وأبصرها فقال ثقي يا ابنة الابنة دي عارفين دي مين دي نازفة الدم طب ده نزيفة الدم دي غالبا ست كبيرة مش صغيرة 12 سنة عندها نزيف دم و إنما هو باصص لها كأب تصوروا معايا وقع الكلمة دي على إنسانة حاسة في نفسها بالنجاسة وحاسة في نفسها بالرفض شايف المسيح ده حاجة كبيرة جدا كل الناس بتجري وراه كل الناس بتموت فيه وده اللي بيعمل المعجزات ده بيقولوا عليه أعظم من أي نبي ده بيقولوا عليه كلمة ربنا ده بيقولوا عليه ابن الله ده اللي سمعان وبعدين المسيح ده المشهور قوي ده اللي هي مش طايلة غير تلمس طرف جلابيته وقف الدنيا كلها عشان يقول لها يا بنتي يا طبعا تبقى مروحة في منتهى السعادة يبقى كلمة يا حبيبي أو يا ابني أو يا بنتي دي كلمات غالية غالية جدا لما تطلع من قلب نقي ومؤثرة جدا لما يرصدها قلب محتاج مؤثرة جدا لما يكون القلب اللي قصادك محتاج مكسور يعرف قوي قيمة الكلمة دي كلمة يا بنتي أو يا ابني أو يا حبيبي دي أول لغات الحب هي أنك تنادي الشخص بلقب يديله إحساس الحب يا حبيبي يا ابني وهكذا تاني لغة أو تاني نوع من كلمات الحب الكلام اللي فيه أسرار يعني إيه لما أنا أقول يا فلان عاوز أقول لك حاجة لوحدنا أنت تنبسط ليه معناه أنك أنت سبيشال أنت تعرف حاجة مش أي حد يعرفها وهوشوشك فهنبقى إيه لوحدنا الحركة دي ربنا يسوع بيعملها كتير مش بيعملها عشان عاوز يخبي عن الباقيين بيعملها عشان يحسس لكل واحد ان بينه وبينه سر مثلا في حياة أبونا إبراهيم عاوز يقول لأبونا إبراهيم أنا بحبك أوي أنت عاجبني يا أبونا إبراهيم أوي أبونا إبراهيم ده راجل كبير لكن في مرة سمعنا في تكوين 18 يقول إيه قال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله ما يصحش ما يصحش ليه ما يصحش يا رب ما يصح طبعا ما تخفي ده أنت ربنا لكن هو ربنا حس إنه اللي بينه وبين أبونا إبراهيم ما ينفعش ما يتقالش فهنا كأنه هيكشف اللي جواه هيحكي عن نفسه رب ده سرك انت تعرف سر ابونا ابراهيم وتحقق معاه ده ده خليقتك ده عبدك انما هو يعرف سرك هو يعرف انت ناوي على ايه ليه يعني معلش ما احنا اصحاب فاذا من لغات الحب او في الكلام بتاع الحب ما تستكترش انك تقول اللي جواك للي بتحبه مشكلة زوجية مزمنة دلوقتي ان الزوج يبقى عايش في دماغه لوحده مع نفسه فتبقى مراته مش عارفة هو بيفكر في ايه وناوي على ايه وتفاجأ تفاجأ انه باع البيت مثلا بالعيال او تفاجأ لانه مفيش لغة حب بينهم انما هو لما بيفكر معاها بصوت عالي هي بتحس ان ليها مركز عنده اللي بيقوله ده محدش تاني يعرفه غيرها ده جوزها وهي لما تفكر معاه بصوت عالي هو بيحس انه هو له مكانة خاصة لانه ما حدش بيعرف اللي هي بتقوله غيره مجرد اللي جوه الواحد يطلع ده تعبير حب ربنا له المجد من اتضاعه كان بيقول لنا اسراره عشان يحسسنا ان احنا مهمين ان احنا قريبين فمن كلمات الحب انك تكشف اللي جواك للي معاك برضه يطلع لنا شاب يقول لك انا عمري ما حكيت مع حد أنا سري جوايا طب ما تتجوزش حبيبي حرام عليك بصراحة كده لما كنتش متعود إنك تطلع اللي جواك هتتشارك إزاي واللي معاك دي هتحس بإيه بعد شوية زيها زي صاحبك اللي في الشغل زي الفراش اللي في الشغل زي الشخص اللي ماشي في الشارع إيه المعلومة الزيادة اللي عندها عن أي واحد يبقى أنت فعلا مش حاططها في مكانتها إنما مجرد إنك تكتشف اللي جواك ده لوحده بيقربها بيحسسها بقيمتها فدي مشكلة موجودة عند ناس كتير النهاردة ياما أمهات تجي لنا متضايقة جدا ليه بنتها مش بتحكي لها متغاظة بس هي اللي وصلتها لكده طب هي هي عندها حب استطلاع لا مش حب استطلاع بس هي إحساسها أنا أمها كان المفروض أبقى عارفة بتفكر إزاي متعلقة بمين ده يسعد الأم حتى بقول لكم مش حبا في الاستطلاع يعني القصة مش كده لكن هي هتجد سعادة لما بنتها تيجي تحكي لها عن اللي بيحصل في الكلية وعن وعن وعن لما تكون البنت ما بتحكيش خالص الأم بتبقى متغاظة ومتضايقة لأن الخصوصية مش مو... مش عارفاها بس طبعا هي اللي وصلت لكده مش بعيب في الشباب بعيب في الكبار بعدين دي هنقول ليه لأنها لما كانت وهي صغيرة تيجي تحكي لها عن العروسة اللي اتكسرت وعن صاحبتها اللي غزتها في الحضانة تقول لها بعدين بعدين مش فاضيالك مش فاضيالك مش فاضيالك أنا كمان مش فاضيالك خلاص اتقلبت الأوضاع بقى لما كبرت شوية ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا دانيال اتكرر معاه نفس الموقف جاله رئيس ملائكة من السماء يقول له يا دانيال أيها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي أكلمك به وبعد شوية يقول له إيه ربنا بعتني أقول لك الأسرار لأنك أنت محبوب دانيال الوحيد في تاريخ العهد القديم اللي ربنا أطلعه على تسلسل الممالك اللي جاي وعلى ميعاد مجيء المسيح بالسنة من وقت ما كان دانيال عايش عشان يقول له ايه ربنا مش قادر يخبي اكتر من كده مش قادر انت راجل محبوب فبعتني اقول لك هيجي ورا منك بابل على بعد بابل الفرس وبعد الفرس اليونان وبعد اليونان الرومان وبعدين يجي المسيح ويحسبها من النهارده سبعين اسبوع اسبوع سنين سبعين في سبع وقعد يحسبها له رئيس الملائكه انت المسيح هيتولد على الارض ايه ده بتاع ايه ده كله يعني انت رجل محبوب بأمارة ان ربنا بيقول لك سره يبقى الاسرار في الكلام تعبير حب انك لما بتكشف اللي جواك اللي قصادك تعبير حب لما بتحكي ذكرياتك لشخص تحس انه قرب منك قوي ليه لان دي مش حاجه بتقولها في اي وقت تحكي عن بعض خصوصياتك لاي شخص معناه انك انت بتفتح قلبك ليه ده تعبير حب الغموض عكس كده لما واحد يبقى غامض مش عاوز يطلع اللي جواه ده معناه انه مش عاوز يقرب في متى 13 يقول قال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله ملكوت السماوات أما لأولئك فلم يعط الله في مستويات يعني في مستويات تلاميذ أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات ليه أصل أنتوا أصحابي أنا أعلمتكم بكل شيء أما لأولئك فلم يعطى لسه هم على مسافة أبعد شوية إحساس إن في فرق بينك وبين أي حد عند الشخص ده معناه إنك محبوب نفس الفكرة بطريقة تانية في كلمات تحسس اللي قصادك إنه إنه سبيشال دي مهمة أوي المعنى ده برضه ربنا يسوع كان بيعمل كده مع تلاميذه بالرغم إن تلاميذه كلهم ناس عادية جدا في الأول انما حسسهم قوي بمركزهم ومكانتهم وقيمتهم فقال ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر أنا اخترتكم لما تتصوروا مثلا أنه أمين خدمة مع مجموعة خدام وبعدين يجي حكاوي كده بينه وبين خادم ويقول له على فكرة أنا اخترتك انك تبقى انت امين الصندوق او انك انت تشيل المهمة دي الخادم يحس بسعادة ليه انا اخترتك يعني انا واثق فيك وانا مميزك وانت مختلف المعنى ده كله في كلمة انا اخترتك يعني انا بحبك وانت مختلف وانا شايفك غير بقية الناس وانا واثق فيك انا عشمان منك كل ده في كلمة بسيطة جدا كان بتخلي التلاميذ فرحانين بنفسهم قوي أنا اخترتكم أنا اخترتكم وأقمتكم مش أنتوا اللي اخترتوني طب هو عيب يعني هم يختاروك لا ده عاوز يفرحهم بالتعبير ده ده تعبير كله تشجيع أنا اللي اخترتكم على فكرة ما جاتش صدفة يعني أنت شايف فينا حاجة زي ده رب ده احنا شوية ما كسر كلنا لا أنا اخترتكم برضه في حنا أربعة يقول أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه أنا اللي بعتكم يعني أنت متأكد بقى أنت عارف بتعمل إيه أنت شايفنا حاجة بقى وفي عشعية يقول يقول الرب خالقك يا يعقوب جابلك يا إسرائيل لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي يبقى أنا دعوتك أنا أقمتك أنا أرسلتك هنا أنا مش على سبيل الافتخار طبعا خلي بالكم المتكلم هنا المسيح له المجد لما بيتكلم مش مش بيفتخر بس عاوز يقول له الحكاية ما جاتش عشوائي عارفين زي ايه معلش احتملوا المثل الساذج اللي هقوله افرض مثلا عاوزين حد يحضر العشاء فحد بيقول مين اللي هيحضر العشاء يا ابونا بقول اي حد ماشي اي حد خلاص انما لما قلت معلش اللي هيعملوا العشاء شريف ووديد و... وماهر بالاسم كده يبقى دول بالنسبة لي ليهم قيمة معينة أنا بثق فيهم أنا عارفهم كويس على طول يبقى في انطباع معين عندهم فاهمين الفكرة لأن بالاسم وفي تكو... تفويض أو توكيل أو مهمة أنا اخترتك أنا أقمتك أنا أرسلتك ربنا يسوع كان دايما يحسس تلاميذه بدي تعرف تحسس اللي حواليك كده كل واحد حواليك ولادك مراتك اللي حتى اللي بيشتغلوا معاك اللي بيخدموا معاك ما تقولش أنا كتير لأن لا تتفهم غلط لكن مقصود بيها الحكاية مش عشوائي أنت بتميز أن كل شخص مهم تديله مسؤولية فيشعر أن هو خاص هو مش واحد على عشرة ولا واحد على مية ولا واحد على مليون لا لا هو واحد على واحد هو واحد صحيح هو واحد صحيح أنت شايفه لوحده انت شايفه لوحده بأمارة انك قلت له دعوتك باسمك انا عاوزك انت انت ساعات مثلا يجي خادم كده بالتضاع يتهرب من من خدمة فالمسيح علمنا نقول له لا معلش انا عاوزك انت بينما هو يعني بيتملص بالتضاع بصراحة بيبقى مبسوط ليه بيبقى مبسوط طبعا مش حاسس انه مؤتمن على حاجة حتى لو حاسس انه ما يستاهلش وكبير عليه لكن يغازله شعور السعادة انه اختاروني فربنا كان يحب يوصل الشعور ده قوي لتلاميذه طريقة أخرى للتعبير عن الحب بالكلام الوصف دي بقى استنوا فيها لحسن إيه يعني الواحد يعني عاوز يقول فيها كتير كلنا بنعرف نوصف الناس بأسوأ الأوصاف اللي في الدنيا تلاقي أب بينادي على ابنه يقول له أنت يا أزعة يا أزعة يعني ابنك حبيبك مش شايف فيه ولا حاجة عدل غير إنه أزعة تلاقي بقى مجتمعنا غاوي الحاجات دي غاوي تلاقي إيه يوصف والأصدقاء يوصفوا بعض والكبار يوصفوا الصغيرين والمديرين يوصفوا الموظفين والموظفين يفرسوا الفراشين وال... وتلاقي الحكاية ماشية كده المجتمع كله عمال يوصف بعضه وكل الأوصاف مؤذية كل الأوصاف دي مؤذية طبعا ليه لأنه معناه أنا ما شفتش فيك ولا حاجة حلوة شفت فيك بس العيب وطبعا لما أنا شاور على العيب مرة واتنين العيب ده يكبر جدا وتبقى أنت بعد كده مش شايف غير العيب ده فلازم يجي لك صغر نفسك ومع صغر النفس خلاص انتهت السعادة وانتهت ال... الثقة بالنفس وانتهى ال... انتهت حاجات حلوة كتير قوي لمجرد الوصف مع التكرار ربنا يسوع له المجد عكس كده تماما يوصف يوصف بس يدور على الحاجة الحلوة فمثلا السودة بتاعت النشيد يقول لها ايه يا جميلتي عينه حلوة جدا ايه السودة دي اللي عمال يقول لها يا جميلتي وبعدين شوفوا ايه الفرق بين يا جميلة ويا جميلتي لا تفرق تفرق يا جميلة هي واحدة جميلة وهتصدق وخلاص إنما يا جميلتي دي أجمل وأجمل ليه يعني أنت جميلة في عيني هو ده اللي يفرق معاها هو ده اللي يفرق معاها أكتر وعلى فكرة رسالة للزوجات والأزواج الزوجة الشرقية بالذات لو الناس كلها مدحتها مش زي ما جوزها يمدح طبعا بتحس انه لازم يتعالج وتخاف انما دي حقيقة نفسية اكتشفوها ان الزوجة المصرية لو الدنيا كلها قعدت تقول لها جميلة مش جميلة ما يفرقش معاها غير زي ما جوزها يقول لها انت حلو انت جميلة دي بتفرق بالدنيا كلها دي حاجة كويسة في الستات ان هو ما بيدوروش على الكلام اللي بره لكن ربنا يسوع يقول يا جميلة ويا جميلتي طبعا إحساس جميل إنك تبقى أنت جميل في عينين ربنا يا ده هو اللي ربنا اللي جميل بقى وبعدين مش يسكت على كده يا حمامتي الوداعة كلها وطبعا دي هي أساسا لما تقروا النشيد تلاقوها متعبة جدا متعبة وكسلانة وخيبانة وشغلانة إنما في عينيه جميلة وبعدين يقول لها أسمعيني صوتك أريني وجهك صوتك لطيف وجهك جميل أنت إيه مش بتسمع ولا بتشوف إيه صوتك جميل دي صوتها جميل دي دي شكلها حلو الناس كلها مش شايفة بس ربنا يسوع شايف طب احنا بنعمل كده انا بحط ربنا يسوع في تعامله معانا قد ايه ممتع ومريح طب احنا بنعمل كده مع الناس ولا لا تعرف تقول كلمة حلوة في اللي معاك حتى مع أولادنا ما بنعرفش نشجعهم ما بنشوفش فيهم الحاجات الحلوة مع أني بقول لكم في سفر النشيد هذه العروس يعني كانت مليانة عيوب وعيوب واضحة وجات السيرة بتاعت العيوب إنها يعني كسلت وخابت وما رضيتش تفتح له في وقته واتبهدلت والحرس هزقوها ومع كده يفضل النشيد كله نغمة واحدة يا, كم... يا حبيبتي يا جميلتي ها أنت جميلة يا حبيبتي صح تاني كمان ها أنت جميلة عيناك حمامتان ومرة تاني بقى آه خلي بالكم الحتة دي مش بس ربنا يسوع يوصف لما يوصف يوصف ويقارن لحساب الموصوف يعني إيه إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء لا ده أنت بقى رب زودتها بقى يعني دي أجمل واحدة وسط الستات كلها طب هنسكت ونقول جميلة وخلاص يمكن ما فيش في الدنيا غيرها فتبقى جميلة وخلاص زي اللي يقول لك كنت الأول على الفصل يطلع الفصل كان فيه واحد فهنصدقها إنما الجميلة بين النساء طبعا ده شعور مريح جدا ليه لأن أي نفس عندها حتة صغر نفس لما تقارن بالآخرين وتطلع مميزة من شخص ثقة من شخص مهم طبعا ترتاح جدا تقدر تحسس اللي حواليك انه مختلف عن كل الناس انه احسن من كل الموجودين في حاجة ولا انت ما مش مشغول بالقضية خالص إن لم تعرفي آياتها الجميلة بين النساء ما هي دي المشكلة إن لم تعرفي خلي بالكم إنه الإنسان مش عارف جماله والمسيح عارف جماله لأنه بيحبه واحد فينا مش بيحب نفسه زي ما ربنا بيحبه اللي بيحب بيشوف كل حاجة جميلة جدا جدا فاحنا عشان مش بنحب نفسنا مش شايفين الجمال ومش بنحب اللي حوالينا كفاية فمش شايفين الجمال أو بنحبهم بالطريقة اللي هي الأنانية دي اللي عاوزة كل حاجة لحسابي اللي عاوزة كل حاجة على مزاجي أنا مش بشوف جماله في ذاته معلمنا بولس الرسول احنا بنعتبر بولس ده شخص جد قوي و يعني راجل مشغول بقى هيدلع ده بالذات ما ينفعش يدلع بولس ده لا بيعرف يدلع يقول مثلا في فيليبي أربعة يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري يا إكليلي الله تصوروا بقى واحد من ولاد فيليبي وهو سامع أن بولس العظيم ده اللي العالم كله بيبص عليه اللي مسجون في سجن فيليبي بيقول لهم يا سروري يا إكليلي يا. تديهم سعادة قد إيه الكلمة دي شعب فيليبي وهم شايفين راعيهم بيفتخر بيهم وفرحان بيهم وهم سر فرحه لما يجي أب يقول لولاده أنا فخور بيكم يا ولادي ياه دي تقعد طول العمر سنداهم الكلمة دي جملة من ثلاث كلمات تسندهم طول العمر إنما يجي أب تاني بقى أنا مكسوف منك آه مرة في مرة يبقى مش عاوز مش عاوز لا يشوف أبوه ولا يشوف حد كلمة برضه شوفوا فرق الكلمة كلام خطر إزاي أنا فخور بيك تعمل فيه إيه وأنا قرفان منك ولا مكسوف منك تعمل فيه إيه لأنه شخص مهم اللي بيتكلم ده شخص مهم فهنا ربنا يسوع له المجد أو بولس الرسول أو كل اللي مشوا على شبه المسيح شوفوا اللغة يا سروري يا إكليلي الناس دول ما كانوش كاملين وكان فيهم أخطاء ووسط الرسالة فيه توصيات وأحيانا فيه رسائل فيها عتاب لكن ما فيش رسالة ما فيهاش حب وما فيهاش تشجيع وما فيهاش وصف يفتح النفس لدرجة كان بيكلمهم كلهم كأنهم قديسين قديسين تصوروا لو جيت في مرة قلت لكم يا خدام الأنبا برام القديسين هتقولوا أبونا لازم يتعالج إيه اللخبطة دي قديسين ده إيه لكن هو الحقيقة ربنا بيبص علينا كده من لغات الحب أو من تعبيرات عن الحب باللغة هو أنك تنادي على الاسم يقولوا في علم النفس أكتر حاجة يحبها الإنسان مهما كان تعبان هو اسمه الشخصي اسمه الشخصي إلا في حالة واحدة لما يكون وصل إلى من صغر النفس إلى أنه بيكره نفسه لما بيكره نفسه يبقى عاوز غير اسمه ساعات بس دي حالات بتبقى إيه من كتر يعني التعب النفسي اللي تعبه قبل كده والضغط النفسي عليه لكن في الطبيعي في المعتاد كل واحد فينا بيحب اسمه وعشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع تقريبا دايما يتعامل بالاسماء مفيش يا اخ مفيش حتة يا اخ دي ليه يا اخ دي يعني انت يعني يلي ما تتسماش هي بتتفهم كده لكن لا هو له اسم ففي يوحنا عشرين لما قالت له انت البستاني وبتاع قال لها يا مريم يا مريم دي اصلها من فم المسيح هي اللي كشفت المسيح يعني هي شايفاه بعينيها ومش عارفاه انما لما قال يا مريم بطريقته بصوته اللي هي عارفاه بسابق العشرة القديمة يا مريم الظاهر بيقولها متلحنة ولا ايه فلما قال يا مريم قالت له رابوني هو انت طب ما انت يعني انت شايفاه بعينيك وبتتكلموا بقالكوا شوية لا لا اول ما قال اسمها عرفته اشمعنى يعني لان الاسم ده لما بيتقال منه محدش بيقوله بالطريقة دي له طعم تاني له احساس مختلف آه ليلة صليبه كان ربنا يسوع له المجد الان على سمعان على بطرس لان بطرس عمال يقول اصل انا لو عملوا فيك ولو سووا لو كلهم جري وانا مش هسيبك وانا موت بدالك و... قال له سمعان سمعان وسط القعدة كده هو ذا الشيطان طلبكم أن يغربلكم كالحنط ولكني طلبت من أجلك كي لا يفنى إيمانك سمعان سمعان الاسم بيتكرر وقدام الناس مش مهم الناس ربنا يسوع بينادي عليه نفس الكلام شاول شاول طب ما شاول كفاية واحدة لا لا ننادي ننادي ونقول تاني لأن الاسم بيدي إحساس بالارتياح بينادي باسمه مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولما يكون الواحد الظاهر قرفان من اسمه القديم أو مش مبسوط من حياته السابقة أو ربنا عاوز يديله إحساس بالخصوصية أكتر يخلع عليه اسم جديد فلما ربنا يناديه باسمه الجديد على طول تحسسه بحب وبسعادة مفيش زيها ليه؟ هي أقرب لفكرة اسم الدلع واخدين بالكم؟ يعني أنت اسمك حاجة شيك كبيرة محترمة إنما يمكن في بيتك الشخص اللي بيحبك قوي بيدلعك واسم الدلع منه هو اللي يديك الفرح هو اللي يبهجك هو اللي يبسطك لأنه مع اسم الدلع أو الاسم الخاص الاسم الخاص الاسم السري ده على طول بيترجم إن في علاقة خاصة إن في حب فربنا يسوع له المجد كان بيغير بعض الأسماء وكأنه بيقول لهم الاسم أنا هناديكوا بقى كده هناديك طب ما انا اسمي كده لا معلش من هنا ورايح هناديك بالاسم ده يقوم الشخص يحب اسمه الجديد أنت سمعان ابن يونا أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس هنسميك صفا أو بطرس من هنا ورايح طبعا بطرس بقى هو الاسم المحبوب عند بطرس لدرجة بعض الآباء بيقولوا لما يقول له يا سمعان يقلق يقلق سمعان ده إيه إيه سمعان ده ما خلاص أنا بطرس يعني هو بيحب اسمه الجديد من فم المسيح لا يدعى اسمك بعد برام بل يكون اسمك إبراهيم هي فرقت كتير يعني لا فرقت انه المسيح هو اللي بيسميه فده الاسم الشخصي الاسم المحبوب بالنسبة له انتوا بتدلعوا اولادكم هل بيحسوا انك لما بتناديك باسمه حد فيكم بينادي التاني باسمه مع الاسم في حب في خصوصيه ربنا يخليه لنا ابونا جرجس في الكنيسة مدلع شعب الكنيسة كلها ربنا يخليه لنا حتى الكهنة مش هقول لكم بيسمينا ايه يعني كل واحد له اسم عنده بس طبعا أي حد يشوف ربنا يحميه أي حد يشوف أبونا جرجس من الصغير للكبير يستنى اسمه يستنى اسمه الخاص يا فلان يا فلان يا فلان. طبعا ده مبهج لإحساس الف... الخصوصية ده إحساس حلو لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة تغيير الأسماء من من أعماقه هو إحساس الخصوصية والفرح اللي ورانا وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب ايه قيمة الاسم الجديد وجاية في الرؤية برضه حتة الاسم الجديد اهي زي رؤية اتنين كده وعلى الحصى اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ هي دي الحتة الاسم الجديد بينه وبين الشخص اللي بيناديه حاجة سر حب مجرد الاسم مجرد الاسم والاسم الجديد بالذات أو الاسم الخاص ده نعرف نعمل كده مع الناس بأي شكل ما تدلعش أي حد لحسن تروح فيها إنما على الأقل لما بتنادي الشخص باسمه لها وقع جميل ولو قلتها بطريقة هادية معينة كده تحسسه بالحب وسط وانت بتنادي بس الحروف نفسها بتنقل حاجة لغة الحب كمان تحمل المديح الواحد كان يتصور ان المسيح له المجد القدوس الكامل مش ممكن هيشوف حد كويس هيشوف حد كويس ازاي ده ينسب لملائكته حماقة السماء غير طاهرة قدامه في أيوب يقول كده يعني قدوس فما فيش حاجة أبدا كاملة طبعا في نظره احنا بنقعد نقول البرفكشنست ده شخصية أصله يا عيني ما بيعرفش يشوف غير الغلط شخصية باحثة عن الكمال طب الله كامل مش باحث عن الكمال ومع هذا غاوي يمدح الناس غاوي يمدح ويشجع وطبعا مديح من فم الله قد كده مفرح ومبهج وينقل حب رأى يسوع نسنائيل مقبلا نسنائيل ده أساسا جاي جاي مزقوق يعني قبلها بيقول إيه أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح وربنا يسوع سامع سامع يعني كان ممكن بقى لو واحد مننا مكان المسيح ها لقيت حاجة صالحة يا أخويا في الناصرة ولا ما لقيتش أبدا مش بيشاور على الغلط خالص إنما نسنائيل جاي يقوم يقول له كلمة بالنسبة له تفرق جدا ليه كانوا يفتخروا جدا بحتة إسرائيلي وبعض الإسرائيليين كانوا زي ما تقولوا مهجنين يعني إيه تلاقي التزاوج مع حد غريب شوية فتلاقيه إسرائيلي مش أبا عن جد مش أصيل قوي عشان كده بولس يقول لك أنا عبراني من العبرانيين بنياميني من ال... يعني فاهمين ازاي زي أبا عن جد دي تفرق معاهم قوي في الإحساس بالذات فقام ربنا يسوع أول ما شاف نسنائيل جاي وهو جاي بالزق على طول يقول له كلمة مفرحة جدا بالنسبة له هو ذا إسرائيلي لا غش فيه دي كلمة تفرحه جدا مع أن بالنسبة للمسيح الحقيقة إسرائيل دي ما بقتش كلمة تفرح يعني يعني ما بقتش حاجة تشرف لأنها ما تدلش على إيمان بالمسيح دلوقتي لكن بما أنها تفرحه وهو بيفتخر أنه يهودي أبا عن جد طب أنا هفرحه باللي هو بيحبه هو ذا إسرائيلي لا غش فيه زي ما واحد يقول خادم يا سلام على الخدام درجة أولى وهو يكون خادم أساسا درجة عشر بس مجرد الكلمة دي تفرحه تفرحه وتخليه يحس بقيمته فحتى نسنائيل قال له من أين تعرفني يعني نسنائيل دخل في المصيدة في شخصيات تلاقيها كده متحفظة قوي في التعارف تبقى مش عاوزة تفتح قلبها مش عاوزة تقرب في لبس قاعد معاه يزقه في لبس ده شخص جدع كده قلبه مفتوح فبسهولة يعني اجتماعي كده ويدخل في الناس ويجيب الناس انما نسنائيل ده خطوته تقيلة دخلته بطيئة انما ربنا يسوع عرف يفتح قلبه بكلمة كلمة مديح ومديح من النوع اللي يستهويه وطبعا لا غرض له خلي بالكم ما هو اللي بيحب بيمدح بس ملوش غرض طبعا ايه غرضه غير انه يقدم حب مفيش غرض ربنا يسوع له المجد يمدح حتى من وراء الناس ليه لانه بصوا ليس مكتوم الا ويظهر الكلمة اللي بتقولها على شخص من وراه وحشة هتوصل حلوة هتوصل الأيام هتوصلها له فأنت من ورا الناس بتقول إيه في الناس غالبا بتعيب في الناس طب إيه رأيك ما تمدح الناس شوف ربنا يسوع له المجد فعرف المجتمع أصبح فيه تنافس بين يوحنا المعمدان وبين يسوع الناصري الاثنين بيتسابقوا على الشعبية فعرف المجتمع يوحنا المعمدان كان اسم كبير قوي وجه المسيح ورا منه بكم شهر ابتدت الأضواء تروح على المسيح ده في لغة البشر فطبعا البشر الشقاي اللي عاوزين ايه يلعبوا لعبة بقى التماثيل دي فجم ايه عاوزين يوقعوا المسيح في الكلام فايه رأيك في يوحنا قال لهم يوحنا شوفوا بقى الكلمتين دول لم يقم بين المولودين في النساء أعظم من يوحنا المعمدان ايه ده ده مين اللي بيقول ده ربنا يسوع له المجد طب ده يوحنا ده عبدك ده انت اللي خلقه يا رب ده انت اللي بعده بعته ده هو ده الصادق انما المديح اللي بيمدحوا له حاجة مفرحة جدا ومن وراه تعرف تمدح الناس من وراهم ومن قدامهم آه واحد تاني يجي يسأل المسيح كاتب من الكتبة ودول لسه يهود متعبين لكن لقى في حتة حلوة فيقول له إيه لما رآه يسوع أنه أجاب بعقل لما حصل أنه قال له قال له فعلا يا رب فعلا يا معلم إجابتك صح لأن المحبة أهم من كل الذبايح قال له لست بعيدا عن ملكوت الله كلمة جميلة قال له قربت قوي قربت قوي من الملكوت وده لسه يهودي ولسه بيتكلم لغته ولسه لم يعترف بك كإله معلش لست بعيدا عن ملكوت الله زك أو زك ده ما فيش حد في الدنيا بيمدحه كل الناس بتكره سيرته واسمه لما دخل ربنا يسوع له المجد بيته قال في حتة كلمة تخلي شعر رأسه يقف كان اليهودي يفتخر أنه ابن إبراهيم أما زك ده فابن الشيطان في لغتهم لأن ده شغال مع الرومان عشار فكانوا يكرهوه يشتموه كل العشارين كده كانت شتيمة كلمة عشار دي فربنا يسوع له المجد في بيت زكا يقول ايه هو ايضا ابن ابراهيم دي كرامة كبيرة قوي هو ايضا ابن ابراهيم وسمعها زكا ففرحان جدا انا في نظرك ابن ابراهيم انا في نظر كل الناس انسان سيء جدا قال لا لا هو ايضا ابن ابراهيم يبقى المديح يوصل حب حاجة شبهها كده زي كلمة برافو بيقولها ربنا يسوع كتير احنا يعني بس بلغة عصر يعني ايه زي كلمة طوباك يا طوباك دي بالظبط يعني برافو او شاطر او هايل او عظيم او ما حصلتش ليه قال ايه ربنا يسوع بيقول رأيهم فيا ايه فضلوا يقولوا اللي بيقول نبي واللي بيقول أرميا واللي بيقول إيليا يوم ده انتوا رأيكم إيه فسمعان اندفع وقال له أنت المسيح ابن الله الحي برافو يا بطرس الله برافو ده إيه يا رب ده بطرس ده اللي هينكرك وده بطرس ده اللي بيحب بس يفط في الكلام كده ويسبق وخلاص مش تقول له طول بالك وفكر شوية أو تقول له يا أخي دي فرصة لإخواتك أو أنت دايما مستعجل إحنا بقى لو مكان المسيح هنقول الكلام الحلو ده انما ربنا يسوع ما يكسفوش خالص برافو تبارك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي ويقعد يشجع فيه على هذا الايمان هب الكنيسه وعمل من بطرس حاجه عشان قال جمله ورجع فيها بطرس بعد كده خلي بالكم بطرس بالذات اكتر واحد رجع في الجمله دي ومع هذا وربنا كان عارف انه يرجع فيها بس ياخد حقه من التشجيع في المثل بتاع الفعلك الكلمة الجميلة اللي تطلع من السيد نعمة أيها العبد الصالح نعمة دي كلمة الواحد مش عارف مش عارف يعبر عنها يعني هايل عظيم برافو نعمة أيها العبد الصالح والأمين طب يا رب أنت سيد وهو ما عملش أكتر من اللي كان مطلوب يعمله أنت نفسك قلت لو عملتم كل ما ما يطلب منكم قولوا إنما نحن عبيد بطلون ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله إنما لا لا نعمة أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير تشجيع تعرف تقول للي حواليك كده هايل عظيم برافو جميل تعرف تقول الحاجات اللي بيقولها ربنا يسوع دي وبعدين يبدو في وقت ما بيلاقيش حاجة خالص يتقال عليها حاجة فمرة واقف مع تلاميذ يقول لهم على فكرة يا بخت عينيكم عينيكم ما هو مش لاقي لهم حاجة طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع طب وإيه الفضل بتاعهم عملوا إيه فتحوا عينيهم لأن أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا كل ده تشجيع مفرح جدا تصور ربنا بيدور على حاجة يقول عليها برافو مش بس كده بقى ده في كلمات تانية زي مثلا الكنعانية الكنعانية في متى 15 يقول لها يا امرأة عظيم إيمانك عظيم إيمانك أنت يا رب المجد شايف حد عظيم مين عظيم في نظرك وأنت العظيم وحدك مين ده اللي ياخد لقب عظيم قصادك ومنك يعني تطلع ايه حتة الكنع ده الكنعانية وثنية في أصلها عظيم إيمانك شوف التشجيع قد ايه حلو شوف الكلام المفرح والمبهج وشفيت ابنتها في تلك الساعة على نفس نسق التشجيع ربنا يسوع له المجد مريح جدا في كلامه مثلا وهو قاعد مع السامرية اللقاء المشهور بتاع السامرية الست بتقول له أنا مش متجوزة ممكن تعتبرها كذبة لأنها متجوزة بدل المرة خمسة واللي معاها مش جوز زوج فدي تبقى زانية إنما لا ركز على الخمس أزواج ولا الحالة اللي موجودة هي حاليا مش متجوزة فيقول لها كلمة هذا قلت بالصدق معاك حق تقول لواحد حرامي معاك حق هي بالظبط كده يا هو فاهم انك فاهم يعني ما هو بيتبان على طول وبقى كمل الكلام وقال لها اللي معاكي مش جوزك اللي فاتوا خمسة بس اللي معاكي مش جوزك لكن هذا قلت بالصدق آه في بيت سمعان الفريسي في وقت المرأة الخاطية سمعان الفريسي ده مستفز جدا يغيظ فعلا عزمه عشان ياخد شوية كلام على حسه ولا عبرش المسيح ولا رحبش بربنا خالص ولا اهتم بيه خالص دخل المسيح بيته كده وقعد ولا طلع شوية مية يغسل رجليه ولا جاب عبد يأكله ولا الطيب اللي على الراس ولا حتى خده بالحضن كده بطرطوفة ايده امال عزمه ليه هو عزمه بس عشان يقولوا جبت زي المسيح في بيتي ربنا يسوع فوتها له وبعدين حكى الحكاية بتاعة المديونين المديونين كان الواحد 500 دينار وعلى التاني 50 وسامحهم هما الاثنين فقال له تفتكر طبعا الرسالة هنا رسالة عتاب رسالة تبكيت تفتكر مين فيهم يحبه أكتر فقال أبو العريف بقى طبعا الذي سامحه بالأكثر مش يكبسه ويقول له ما تفهم بقى يعني خلاص ما هي واضحة اهي أبدا يقول له بالصواب حكمت الصواب حكمت ده شخص مستفز وشخص شتمك في سره تعرفين هو شتم المسيح في سره لو كان هذا نبيا لعلم من هي انها خاطئة وانت عارف كده يا رب لا لا معلش بالصواب حكم شاطر معاك حق معاك حق ده انسان صعب وانسان وحش سمعان ده لكن ربنا يسوع لسانه الحلو حتى سمعان ده بياخد تشجيع منه حكاية أنت قلت برضه اللي بتتكرر كتير وقت محاكمة ربنا يسوع مثلا في متى 26 يعني رئيس الكهنة يقول له آه أنت ابن المبارك هتريحنا بقى أنت ابن ربنا يعني خلاص أنت ابن الله قال له أنت قلت أنت قلت دي فيها تشجيع للي بيتكلم أنت عارف مظبوط كده لما تقول لواحد مظبوط كده ده كلمة فيها مديح ليه إنما التاني يمسكها عليه لكن شوف اتضاع المسيح حتى مع الأشرار بيشجعهم كده صح أنت قلت مش يقول له مجرد أيوة لا ده عاوز ينسب الصح ليه هو يقول له أديك عارف بس بطريقة لطيفة جدا برضو حكاية نازفة الدم لما يقول لها ثقي يا ابنة شوف الكلمة دي بقى إيمانك شفاك أنا بتعجب من المسيح في الحتة دي مين اللي شافها نازفة الدم المسيح هد بتوبه قوة خرجت منه لا فضل لأي شيء أو أي حد في المعجزة دي إلا ربنا يسوع له كل المجد إنما هو يسيب كل دوره هو ويقول لها على فكرة ده أنت عشان شاطرة بس عشان شاطرة هي لو كانت شاطرة مليون مرة ما كانتش هتخف إنما إيمانك شفاك إيمانها طب يا رب ده دور النعمة هنا ده دورك أنت دي معجزة منك أنت دي القوة كلها منك أنت لا لا لا إيمانك شفاك مثل آخر إيمانك خلصك ده دي مين دي بقى دي المرأة الخاطئة إيمانك خلصك دي اتقالت للمرأة الخاطئة طيب ده المرأة الخاطئة دي لو تابت مليون سنة ملهاش غفران ملهاش حل مفروض كده على قد الخطايا اللي عملتها ده لو هنتكلم بالعقل والمنطق ده المسيح يخلص كل الحساب في قعدة ومش بس كده ينسب كل الخلاص والغفران لدورها هي ينسب كل الخلاص والغفران ليها هي إيمانك أنت خلصك مش مثلا أنا هديك غفران أنا أصلي هفديك وأموت عشانك أصل دمي هيغطي خطاياك لا لا إيمانك وقبلها يقول أحبت كثيرا عمال يمدح طب يا رب والبلاوي اللي اتعملت والخطايا والرصيد ده كله مش مهم خلينا في الحاجة الحلوة مرة تاني قالوا له أم أمك وإخواتك على الباب وقاعد قاعدة كده كده والناس حواليه كلهم شوفوا محبة المسيح وتشجيعه للناس يقول مين أمي وإخواتي ما هم شوفوا رب المجد لما يقول على اللي قاعدين من هم أمي وإخواتي هم دول ويشاور على الناس اللي بيعملوا كلام ربنا هم دول أمي وإخواتي أي فخر وأي سعادة للموجودين لما يلقبهم المسيح هم دول أمي وإخواتي ها أمي وإخواتي كلمات الحب منها كلمات الدفاع لو دققنا على كلام المسيح وهو بيدافع عن الناس تكتشف أن ربنا يسوع كان عجيب جدا في النقطة دي مفيش حد يتكسر قصاده أو يتجرح إلا وتلاقيه أول واحد يدافع عنه حتى لو الغلط في حق المسيح نفسه فمثلا التلاميذ واقفين جنب واحد شحات شحات لا قيمة له مولود أعمى وبيسأله سؤال بمنتهى يعني جرح المشاعر هو هو ايه السبب في المصيبة دي هو اللي عمل عملة ولا أبوه وأمه والراجل سامع الراجل سامع وده اللي خلاه يسمع كلام المسيح قال لهم لا لا لا لا لا, لا هذا أخطأ ولا أبواه إيه يا رب هو خاطي وأبوه وأمه خاطيين طبعا يعني إيه لا هذا أخطأ قال لا لا يعني هو عاوز يقول ما فيش علاقة بين اللي هو فيه والخطية لكن شوفوا الدفاع لا لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن ليظهر مع أعمال الله فيه يعني كأن اللي هو فيه ده هيمجد ربنا شوفوا بقى رفع المولود أعمى قد إيه المرأة التي أمسكت في ذات الفعل تصوروا معايا لغة الناس معلش مش هقدر أتكلم لكن لغة الناس اللي ساحبين الست دي ورامينها في الكورنر بتاع الهيكل وكل واحد ماسك حجر وكل واحد بيشتمها شتيمة وكل واحد بيقول وكل واحد وبعدين ربنا يسوع له المجد هتدافع عن ايه دي ممسوكة في العملة فمش هتعرف لو مهما كنت محامي شاطر مش هتعرف تطلع منها خلاص أم طلع منها بطريقة محدش يتوقعها اللي منكم مش غلطان يضرب دفاع طب وهي حد طلبك للدفاع ده هم طالبينك للقضاء هم جايبينك عشان تحكم باللي قاله موسى احكم موسى قال كده في أول القعدة قالوا له كده موسى قال لنا مثل هذه ترجم ها قول بقى قال لهم ماشي بس أنا عندي رأي تاني اللي منكم بلا خطية يرميها بأول حجر أكتر من كده هو على الصليب يقول يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يفعلون لا يعلمون ماذا يفعلون طب يا رب دي بالذات لحد طلبها منك ولا حد في الدنيا حتى يتصورها الناس المجرمين اللي بيموتوك المجرمين قصاة القلوب اللي يستاهلوا جهنم مئة مرة بتدعي لهم بتدافع عنهم بتقول لا يعلمون لا يعلمون رؤساء الكهنة اللي تحت رجليك دول يعلمون كويس قوي وجدع التاني اللي بيلاطس ده مراته قايله له يعلمون ماذا يفعلون لا لا لا يعلمون تعرف تدافع عن الناس ولا ما تصدق تمسك غلطة عن الناس اللي بيعرف يدافع عن الناس بيتشبه بالمسيح كلام الحلو اللي يطلع منك هو كلام دفاع عن الناس عذر للناس بتدور على العذر ما التهم سهلة قوي لكن الأعذار هي اللي صعبة لما دخل عند المرأة عند سمعان الفريسي عاوز يدافع عنها يفكر الناس كلها بصلها باحتقار وسمعان بيقول عليها ويعيد فهو عاوز يرفعها عاوز يدافع عنها فقام قال له ايه بص انا دخلت بيتك انت ما اديتنيش حتى شويه ميه هي غسلت رجليا بالدموع هي كانت قاصده تغسل رجليه اطلاقا الموضوع مش ماشي كده هي داخله نفسيتها مرهقه جدا من كتر الندم والتوبه وعاوزه تتكلم معاه ومش قادره الكلام يطلع منها وانهارت وركعت تحت رجليه وهاتك يا دموع فالدموع جت على رجله انما شوف ربنا يسوع يحطها ازاي ده هي غسلت رجليا لما لقيت محدش عمل واجب الضيافة وطلعها يعني محترمة أكتر من سمعان وما أثرتش وبعدين مش لاقي حاجة تنشف بيها نشفت بشعر راسها هي برضو مش قصدة كده على فكرة هي قصدة إنها مستكترة دموعها تيجي على رجليه لأن كان عندهم إحساس بالنجاسة اليهود فازاي وازاي تلمسه ودمعة من عينيها تنزل على رجله فكل دمعة تشيلها بشعرها إنما هو شافها باتضاعه ده عذر بيلتمس لها العذر إنها غسلت رجليا ونشفتها لما دافع عن اللي سكبت الطيب فعلا بالعقل كونها تسكب طيب ب 300 دينار كتير قوي ده في المجتمع ده الدنيا فقيرة قوي ده الدينار ده أجرة يوم عامل ده مرتب سنة عشان يخلص في دقيقتين كده لمجرد ريحة حلوة بالعقل طبعا الكلام خسارة مش كده لا تزعجون المرأة لماذا تزعجونها اسكتوا اسكتوا سيبوها في حالها عملت بيه عملا حسنا شوفوا الدفاع يبقى كل الناس بيشاوروا على واحد غلطان وانت بتقول لا لا لا دي حاجة كويسة جدا ده عمل حاجة حلوة ده الكلام الحلو اللي بيقوله ربنا يسوع يعرف يدافع الاشتياق في ناس تستكتر تقول وحشتني إنما الكلمة دي كلمة مريحة هل موجودة في الإنجيل موجودة بكتير وهو الإنجيل ما فيهوش مشاعر ده كله مشاعر مثلا فيليب 4 يقول لي يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم طب بولس بيشتاق لحد هو فاضي؟ اه طبعا بيشتاق مش ولاده بيقول لهم مشتاق لكم فعلا فتيموساوس بيقول له مشتاقا أن أراك ذاكرا إياك ذاكرا دموعك يمتلئ فرحا ليه اشتياق إلى المجيء إليكم نفسي أجيلكم شوفوا لما واحد يتقال له نفسي أجيلك يا حاجة كبيرة أوي الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح من تعبيرات الحب الاحترام كلمة يا امرأة انتوا عارفينها في اللغة بتاعتهم معناها ايه معناها حضرتك أو يا سيدتي الكلمة دي اتقالت لناس غريبة جدا يعني في يوحنا 8 اتقالت لمين التي أمسكت في ذات الفعل في الوقت اللي كل الناس بت بتلقبها بألقاب صعبة جدا هو في آخر القعدة بيقول لها يا سيدتي في حد دانك قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا اذهبي ولا تخطي أيضا منتهى الاحترام في لحظة فيها منتهى الذل لكن المسيح لو المجد ما يعرفش غير يقول كلام محترم نفس اللقب اللي خدته أمه ده يؤكد أنه في احترام لما بيقول للعذراء على الصليب يا امرأة هو زي ابنك عشان يورينا يعني نتأكد بس أن اللقب لقب كله كرامة لأنه بيتقال للعذراء في لحظة مجيدة جدا في لحظة خطيرة جدا لحظة الصليب نفس اللقب تلاقي اتقال للعذراء في حنا اتنين مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد برضو معناها يعني مش لسه لسه الوقت طب عشان خاطرك برضو في الاحترام تلاقي أيها العزيز سأوفيلوس لوقا بيكتب لواحد اسمه توفيلوس ياخد لقب لقب العزيز ده زي اللواء أو الجنرال أو حاجة زي كده يقولوا يقوم يديله لقب مع إن توفيلوس ده تلميذه تلميذه لكن يلقبه يديله لقب احترام اتقال للسامرية كمان اللي هي العينات السيئة قوي يا امرأة برضه صدقيني يا امرأة يا امرأة صدقيني صدقيني دي مين دي اللي بتطلب منها تصدقك تطلع ايه يعني انت ربنا وكمان يا امرأة دي ما يتقالهاش كلام زي كده كل الناس فاكرة كده النوع ده ما يتقلوش كده لا يتقال له قوي تصور انت نازل الشارع قابلت الزبال قلت له ممكن اسألك سؤال حضرتك السكة اول ما تقول له حضرتك هتلاقيه داخل ومش فاهم بتقول ايه عمره ما حد قال له حضرتك طب هو ما يستاهلش حضرتك ليه يعني مش انسان لكن اقصد الكلام اللي فيه احترام ده قد ايه بيوصل حب وبيفرح كل نفس الاهتمام الكلام اللي فيه اهتمام زي ايه استغرب قوي في مرقس خمسة بعد ما شافها بعد ما قوم ابنة يايروس قومها من الموت ماتت وصحت قال ايه في اخر الكلام قال لهم ما تقولوش لحد هتقولها تاكل هتقولها تاكل ما هي تاكل يا رب ما تخلينا الاول في ال... دي قامت من الموت قال لها هتقولها تاكل طبعا الكلمة دي لما تسمعها البنت وهي على السرير تحس بايه يعني مش بس قومها من الموت حاجة كبيرة جدا انما مهتم فيه اهتمام شخصي هتقولها تاكل دي بقى لها عيانة كذا يوم فتلاقيها جعانة قوي هتقولها تاكل برضه نفس المعنى لا تقل لأحد في القرية ده عشان يفضل الكلام بينه وبينه ما تقولش لحد الكلام ده بيني وبينك في الآخر تيجي بقى سفر النشيد أو هو بقى اللي يقول للعروس شفتاك يا عروس تقطران شهدا يعني إيه لو كل نفس فينا اتعلمت الحكاية دي بقى الروشتة دي مهمة قوي معلش أنا عارف إن أنا طولت فيها وانتم بتحتملوني طول عمركم انما صدقوني لو تتبعنا الكلام ده ممكن حياتنا تتغير لو تعودت تتكلم بطريقة جديدة تشجيع مديح احترام اهتمام تلقب كل شخص باللقب المناسب لو غيرت في كلامك هتسعد اللي حواليك وهتسعد لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدا